أما الآخرون ما قدروش بينما معلم الناموس نيقوديموس ما قالهاش ليه بينما رؤساء الكهنة ما قدروش يوصلوا لها اللي وصلت لها واحدة سامرية أممية ذانية في عمق الوحل وفي عمق الخطية قدرت تتعرف على المسيح عثرت العداوة اللي كانت ما بين اليهود والسامريين اتغلبت عليها عثرت ان شايفة المسيح انسان متعب محتاج لمية اتغلبت عليها ان المسيح ظاهر في جسد ضعيف ارتفعت فوقيها ووصلت الى شخص المسيا اللي يمتلك كل شيء ويوصل لنا كل شيء ويخبرنا عن كل شيء لما سقط عنها ذلك الثوب المنجس بقدر الخطية اللي كان كل الناس بيحتقروه انفتحت عينيها وانفتحت برؤية واضحة ومالية جدا فقدرت تشوف المسيح لكن في واقع الامر هي ما شافتش المسيح بامكانياتها الذاتيه ده المسيح هو اللي ايه اللي ساعدها لحد دلوقتي نشوف شويه حاجات عملها المسيح خطيره جدا اولا المسيح تنازل وراح لحد عندها وقعد معاها وكلمها تنازل المسيح بعدين بنشوف رحمه المسيح المتناهيه انه ما قالهاش روحي هاتي عشيقك لكن ازاي وهو بيكشف وبيحط ايده على الجرح وبيفضح الخطيه كان مترفق جدا جدا جدا معاها وفي رحمه شديده متناهيه هو اللي اعترف لها وايضا نشوف حكمه المسيح في انه بيكسبها بالحكمه بالحوار ونشوف ايضا طول اناه المسيح وصبره معاها كل ما يقرب منها كانت تحط له عائق لكن ما قالهاش بقى خلاص روحي زي ما انت عايزه لكن كان في صبر وطول اناه يرفع العائق ويشيل المشكله اللي هي بتحطها نشوف قوه المسيح العجيبه على التغيير تغيير تلك المراه قوه عجيبه في المسيح للانسان اللي يخش في حوار صريح مع المسيح تنازل المسيح ورحمته وحكمته وصبره وطول اناته ومحبته اللي خلته يتعب ويمشي المشوار من اجلها وقوته العجيبه هي اللي خلته يستعلن لتلك المراه السامريه اطلبوا رحمة ربنا وتنازله وحكمته وصبره وطول أناته ومحبته وقوته العجيبة عشان المسيح يستعلن لينا ويتضح فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو اللي انت بتدوري عليه ومحور تفكيرك انا هو ايجو ايمي لقب يهوى باليوناني نفس اللقب اللي لما موسى سأل ربنا انت اسمك ايه واروح اقول للشعب اسمك ايه قال له اهيا الذي هو اهيا انا هو اجو ايمي انا هو الذي يكلمك ويستعلن المسيح في قمة استعلانه ولتلك المرأة السامرية ده أنا هو إيجو إيمي لقب يهوى لقب الله وتستطيع تلك المرأة السامرية أن تضع يدها على الحقيقة وتستطيع أن هي تتقابل مع المسيح عشان كده في الطقس الظريف بتاعنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية إنجيل المرأة السامرية ده بيتقري ثلاث مرات في السنة عندنا ثلاث مرات حد عارف امتى وامتى وامتى في الصيام الكبير ده طبعا كلكم عارفين حد الايه السامريه وبيتقري في الصيام الكبير كنموذج للتوبه والاستجابه لعمل الله في حياه الانسان نموذج فريد للتوبه واستجابه فوريه وتغيير فوري طب وبتقري امتى تاني في الخمسين ايضا بيتقري في احد الخمسين وبيقدم في الخمسين هذا الانجيل كرمز للحياه الابديه الذي يشرب من هذا الماء يعطش ولكن الماء الذي انا اعطيه ينبع فيه الى حياه ايه ابديه واحنا عارفين ان القيامه رمز القيامه دي طريق الحياه الايه الابديه فبتقدم لنا السامريه اللي حصلت على تلك الحياه الابديه ثالث مره يتقري في صلاه السجده صلاه السجده دي امتى بتتعمل يوم حلول الروح القدس بعد الظهر في السجدة الثالثة إنجيل السجدة الثالثة يتقري إنجيل المرأة السامرية بتقدم لنا في الكنيسة موضوع السجود بالروح والحق السجدة الثالثة دي اللي احنا بنصليها واحنا ساجدين فبتقدم لنا ان احنا لما نسجد نسجد بالروح وبالايه وبالحق دول الثلاث مرات اللي انجيل السامرية بيتقري فيهم في الكنيسة عندنا في الخمسين آسف في الأول في الصوم الكبير في الخمسين في صلاة السجدة في عيد حلول الروح القدس وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها في الوقت ده رجع التلاميذ فوجئوا قاعد مع تلك المرأة وعمال يتكلم معاها وعلى حسب الشريعة اليهودية والتدقيق اليهودي اللي كانوا متربيين عليه التلاميذ دول عارفين ان في تقاليدهم ان مفيش راجل يتكلم مع امرأة حتى لو كانت زوجته في الطريق العام ممنوع ان رجل يتكلم مع امرأة لان شفنا وضع المرأة انه كان وضع محقر جدا وكان عندهم في التلمود بتاعهم انه خير للانسان انه يحرق كلمات التوراه من انه يديها لامراه عشان كده هم لما شافوه بيتكلم مع مرأة امرأة حتى ولو كان بيعلمها فده ممنوع انك ما تسلمش الشريعة لامرأة فتعجبوا جدا منها من الوضع ده لكن هذا التعجب ما كانش خلاهم يسألوه انت عايز منها ايه او بتقول لها ايه وهنا دليل على شدة احترام التلاميذ للمسيح محدش منهم تجرأ وقالوا له وقالوا له وسألوه انت بتعمل ايه لكن في واقع الامر كان التلاميذ بعاد جدا جدا عن فكر المسيح فكر المسيح اللي بعد كده بولس الرسول اعلنه ليس ذكر او انثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع ده فكر المسيح ليس ذكر ولا ايه ولا انثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع ما قدرش السؤال ده يخرج الى حيز الوجود من افواههم انت عايز ايه منها لانهم كانوا بيحترموا السيد المسيح جدا جدا جدا فتركت المراه جرتها ومضت الى المدينه وقالت للناس هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه شفنا عدة حواجز حاولت تحطها المرأة السامرية بينها وبين المسيح أول حاجز حاجز الغربة لا نعرفك ولا أنت تعرفني أنت يهودي وأنا سامرية أنت رجل وأنا امرأة واليهود لا يعاملوا السامريين وإزاي المسيح شاله تاني حاجز حاجز التعب أنت جاي تشغلني جاي تاخد مني فالمسيح وضح لها لا أنا مش جاي أشغلك ولا أخد منك ده أنا جاي إيه أعطيك أهلا وتعلمين عطية الله حطيت له حاجز ثالث البئر عميقه وليس لك دلو حاجز الامكانيات قال لها لا ده انا امكانياتي فوق التصور مش بس اسقيكي ده انا خليكي كمان انت ينبوع ينبع ماء حياه ابديه قالت له طب اديني المية دي عشان ارتاح ففي حاجز تاني حاجز الخطية مش قادرة تطلعه راح هو ايه مطلعه لها راحت حاطة حاجز بعديه حاجز الشكلية نسجد في أورشليم ولا نسجد في جرزيم وآه من حاجز الشكلية ده بيحزن قلب المسيح جدا زي واحد كل اهتماماته بعد ما تناول مثلا مش انه فرحان بانه اخذ العطيه العظيمه وانه اتحد بالمسيح كلش اللي يشغل باله أأزأز لب ولا ما أزأزش لب أمشي حافي ولا ما أمشيش حافي بقى هو ده كل اللي أنت طلعت بيه من اتحادك بالمسيح تمشي حافي ولا تأزأز لب يسيب الصوم كله بمعناه وبمضمونه طب اكل الجبنه دي mix ولا ما اكلش الجبنه دي mix في زبادي صيامي دلوقتي هو ده كل اللي بيشغله هو ده العمق الروحي الشكلية والسطحية والتفاهات اللي احنا بنعيش فيها وبنغرق فيها وبنحس ان هو ده عمق التدين زي اليهود يعشروا النعناع والشبت والكمون وتركوا اثقال الناموس الحب والرحمة والايه والايمان عائق الشكلية ده عائق خطير جدا عشان كده المسيح ترجاها صدقيني اصحي لنفسك لئلا تغرقي في عائق الشكلية لانك بعد ما ابتديتي وبقى ليكي اهتمام روحي وقربت كتير مني اوعي تضيعي في الشكلية لان الشكلية دي هي اللي بتضيع الانسان في الحياة الروحية الشيطان يحاول يمنع الانسان من انه يبتدي في العلاقه بينه وبين ربنا يحاربه جدا في انه يبتدي لو الانسان انتصر وابتدى يقول له طب معلش انت ابتديت طب ما تكملش كفايه البدايه وقف عند نقطه البدايه خليك في مكانك محلك ايه سر لو الانسان تغلب وابتدى يمشي شويه في الطريق الروحي يقول له يعني انت مصمم ان انت تمشي طب بس امشي معايا فبدل ما يمشي الانسان في خط مستقيم تجاه الله يقوم ده مشيه فين في دايره عشان يرجعه للنقطه اللي ابتدى ايه منها يفضل يلف في دايره وعمره ما يتقدم ناحيه ربنا عايز تمشي عايز تصلي وتصوم امشي بس امشي ايه في الدايره عارفين الدايره دي هي ايه هي الشكليه ترجع لمكان اللي انت ابتديت ايه منه مفيش تقدم عشان كده المسيح رفع حاجز الشكليه بشكل جبار جدا منها ودلوقتي كان اخر حاجز بيفصلها عن المسيح تلك الجره الجره دي رمز للذات بس هي كان كل ذاتها مركزه في الجره وشايلها فوق راسها زي كل واحد فينا شايل ذاته فوق راسه عايز يملى ميه علشان ذاته لكن الحقيقه ان الموقف اللطيف ان هي تركت الجره وسابتها خالص انشغلت بالاخرين بدل كانت مشغوله بذاتها انها تملى ميه علشان نفسيها انشغلت بالاخرين طلعت بره دايره الذات وسابت الجره فين عند المسيح هي ما ما كسرتش الجره ده هي قالت له خليها عندك وانا هلف واجيلك وكانها ربطت المسيح بالايه بالجره اعادت المسيح يحرص لها الجره عشان تضمن لما ترجع تلاقي المسيح اللي قاعد جنب الجره لانها عايزه تروح تقول للناس تعالوا انسان قال لي كل ما فعلت وما اجمل ان الانسان يسيب ذاته عند المسيح بدل ما هو شايلها فوق راسه ينشغل بالاخرين طلعت للمدينه رجع مره تانيه ليها ولكن المره دي في ثوب غير مدنس غير قذر في ثوب جديد مذركش صنعته يد النعمة وطرزته إيدين الرحمة بتاعة المسيح وبشرى الخلاص في فمها تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت وحل السنين الكتيرة بتاع الخطية اللي عاشتها والطينة كل ده اتغسل في لحظة في لحظة قدام المسيح أقل من ساعة قعدتها مع المسيح غسل كل أوحال السنين اللي اتطينت بيها حياتها وده يورينا مدى تفاهة الخطية إن مهما كانت الخطية اللي عشناها بطولها وعمقها وعرضها ومهما كانت اللي حفرته الخطية جوانا والترتيبات في الشعور واللا شعور والإنسان الباطن ومهما كانت تأثيرات الخطية اللي كانت جوانا ومهما تملكت على أعضاء فينا فكل ده في لحظة في حضرة المسيح كله انحل كله اتغسل شوفوا جبروت المسيح وقوة المسيح العجيبة ما أجمل إن الإنسان يقف في حضرة الله شوفوا الحوار الصريح يقدر يصنع إيه مع المسيح القادر على كل شيء واللي يخبرنا كل شيء لو قدر يحقق الإنسان ولو مرة واحدة وقفة حقيقية قدام ربنا ووجود حقيقي قدام الله في محضر الله لانحلت كل رباطات الخطية وكل عقد الذنب وكل الإحباطات وكل التعب والحزن والكآبة يرجع في توب جديد في لحظة التجديد ده اللي أخفق معلم الناموس نيقوديموس إنه يوصل له واستصعبه وقال مش ممكن مش بس وصلت له السامرية ده السامرية مارسته وعاشته في أبدع وأنقى صورة وكأن الملكوت اللي هو رمز التجديد بيتاخد من اليهود ويعطى للأمم يعطى للزناة راحت ما جابتش زوجها فقط زي ما المسيح قال لها اذهبي ودعي زوجك بل دعت كل الناس نسيت ذاتها عند المسيح لأن المسيح ملا كل كيانها ملا كل أعماقها لدرجة إنها أفاضت أفاضت فاضت فاضت على الآخرين قال لي كل ما فعل بالرغم ان المسيح كل اللي قاله لها كان ليكي خمسة واللي معاكي مش جوزك لكن راحت قالت للناس انه قال لي كل ما فعل كل الماضي بتاعي كل حياتي لان الحتة دي كشفت ذهنها واستنارت وطلعت الخطايا كلها اللي جواها وكأنها اعترفت بكل خطاياها رغم ان المسيح بس قال لها اذهبي وادعي ايه زوجك لكن نظف كل الماضي عشان كده فعلا حسرة شديدة جدا على الإنسان اللي كاتم على خطيته ومش عايز يطلع ومش عايز يتنظف ده المسيح يقدر في كلمة واحدة تقولها أنت لكن هي الخطية الرئيسية الخطية الكبرى اللي منها بتتشعب كل الخطايا تطلع دي يطلع وراها كل شيء كل واحد فينا كده في حياته في حاجة معينة خطية رئيسية احنا للأسف باستمرار بنعترف بالخطايا الفرعية الهايفة اللي من بره ومش عايزين نطلع رأس الأفعى لكن هو بيقول لك دي اللي تطلع رأس الأفعى إنسان قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح مش لأنها مش متأكدة لكن هي سايبة الحكم إن أنتوا تعالوا شوفوا فعلا عشان تتأكدوا إن هو المسيح ولا لأ كانت محبة فائضة ناحية الآخرين ما عادتش تجادلهم لكن على رأي نسنائيل لما راح ناداه في لبس قال له تعالى وانظر لما قال له من الناصره يخرج شيء صالح مفيش جدال لكن تعالى جرب تعالى دوق فطلعت تقول للكل فكانت النتيجه العجيبه انه فعلا كان ليها تاثير عجيب على المدينه فخرجوا من المدينه واتوا اليه كان ليها تاثير عجيب شوفوا الشهاده لما تبقى نتيجه اختبار طلعت البلد كلها ليه محدش من التلاميذ قدر يعملها لكن المرأة دي لما اختبرت وداقت قدر تخرج كل المدينة عشان يتقابلوا مع المسيح ولما يتقابلوا مع المسيح نكمل المرة الجاية ايه اللي هيحصل في هذا اللقاء الرابع عدد 27 وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل فقال لهم إن لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا لأنه في هذا يصدق القول أن واحد يزرع وآخر يحصد أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه وقالوا للمرأة أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا لحد دلوقتي معاملات الله مع تلك المرأة السامرية من خلال حديث السيد المسيح معاها وازاي ان هي من خلال هذا الحديث اكتشفت الحقيقة الأولى اللي ينبغي كل إنسان في لقائه مع المسيح انه يكتشفها حقيقة مدى انحرافه وبعده عن الحق وحقيقة اعوجاج سلوكه وتصرفاته وتفاهة الحياة اللي بيعيشها في الخطية وأيضا عجز الإنسان على إنه يصلح نفسه بنفسه وقد إيه إن الإنسان ده محتاج إلى قوة خارجية من أجل إنه يصلح الكيان الضعيف شفناها وهي بتتكلم معاه إزاي بتحول الحديث عشان ما تواجهش الواقع الأليم بتاعها إلى موضوع السجود والعبادة زي ما في أوقات كتيرة جدا بيبقى لنا نوع من العبادة الشكلية من أجل إن إحنا نهرب من المواجهة الحقيقية لكي ما نكتشف ضعفنا وعجزنا واحتياجنا لشخص السيد المسيح لكن بالرغم من أن الإنسان بيشوف ضعفه الشديد جدا وعجزه ومدى انحرافه ووحشته امام الله الا انه في نفس اللحظه كل نفس فينا لما تتكلم مع المسيح تكتشف قيمتها وغلاوتها عند المسيح وتكتشف قد ايه ان النفس دي كل نفس فينا ليها مكانتها العظيمه جدا في قلب المسيح بالرغم من الوحاشه اللي هي عايشه فيها عشان كده السامرية اللي كان كل الناس بيحتقروها ويستهزأوا بيها وبيتكلموا عنها وبينظروا لها نظرات ردية وإن كان كثيرون منهم كانوا يشتهوها وكان وضعها سيء جدا للغاية لكن في كلامها مع المسيح اكتشفت قيمتها الفعلية إنها مش مجرد متاع يتمتع به الإنسان او مصدر لشهوه يشبع الانسان ولكن اكتشفت قيمتها الحقيقيه ككيان الله خلقه ممجد طاهر مقدس المسيح أثار دهشتها وإعجابها الشديد جدا في الأول ظهر لها كأنه يستعطي جاي يشحت منها لكن فوجئت بأن هو معطي وليس مستعطي شافته في الأول أنه إنسان تعبان من كتر السفر لكن اكتشفت فيه الحقيقة المذهلة أن هذا الإنسان اللي شكله تعبان فيه الراحة الحقيقية لكل نفس متعبة ولكل نفس مثقلة وبنشوف قدرة المسيح العجيبة على اكتشاف النفس في أعماقها وفي دواخلها نفس الاختبار اللي جازه قبل كده من سنين داود النبي لما رتل المزمور 139 وقال اختبرتني يا الله وعرفت أفكاري مسلكي ومربضي ذريت ليس فكر في إلا وأنت عرفته من بعيد من خلف ومن قدام حصرتني عارف كل اللي جوايا وكاشف كل اللي في داخلي وقد ايه ان النفس تفاجأ امام الله وكلمته بان كل نفس فينا مكشوفة وعريانة قدام ربنا في قصة لطيفة ام خدت بنتها الصغيرة معاها لخدمة من الخدمات من الخدمات وكان واقف خادم عمال يوعظ ويتكلم عن المسيح وعن عمل ربنا ويتوب الناس وبعد انتهاء العظة شدت فستان مامتها وقالت لها ماما الراجل اللي بيتكلم ده عارف كل اللي بيحصل في بيتنا ازاي هو شافنا ازاي قد ايه ان فعلا كلمة ربنا بتكشف النفس على حقيقتها حتى لو كانت النفس بتتغلف او بتستتر باستار كتيره جدا المسيح مش بس بينظر وبيكشف فينا الجانب الردي جانب الخطيه المسيح مش بس كشف الجانب الشرير اللي كان موجود في المراه السامريه لكن بالاحرى من كده وبالاكثر من كده كان يرى فيها الامكانيات الكامنه جواها لحياة القداسة مش بس كشف وحشتها لكن كشف الحلاوة اللي جواها من إمكانيات للحياة مقدسة وطلع من جواها اهتمامات بتاريخ الآباء واهتمامات بموضوع العبادة واهتمامات بموضوع السجود عشان كده المسيح بينفخ فينا وفي امكانياتنا حتى لو كانت ضعيفه روح القيامه عشان الانسان يقوم من رقده الموت اللي رقتها ويتكون ويتشكل في شكل جديد ما احلى المسيح لما يكتشف شخصيتي وشخصيتك بالجانب الراضي اللي فيها عشان يخلصني منه وبعدين بالجانب الحلو المضيء انا ممكن ابقى ايه واصير ايه ده اللي عمله المسيح على مر السنين والأزمنة في موسى الأسود وفي أغسطينوس وفي كل الناس اللي عاشوا في عمق الخطية لكن الله كان ليه نظرة أخرى لأنه كان يرى ما يمكن أن يصير عليه الإنسان من قداسة ومن طهارة ومن بر فكان موقف المرأة السامرية في خروجها انها تروح تدعي كل اهل السامره وتقول لهم تعالوا انظروا شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت بتكلمهم عن اكتشافها اللي اكتشفته وتحدث الاخرين عن هذا الاكتشاف صدقوني ان الحياه المسيحيه الحقيقيه الانسان الروحي الصح اللي عايش حياه حقيقيه مع ربنا مش حياه شكليه الحياه الروحيه الحقيقيه بتتبني على عمودين لازم عمودين يسندوها لو في عمود منهم ضايع ما يبقاش في كيان روحي صح ايه العمودين دول العمود الاولاني هو اكتشاف الحق وقبوله ان الانسان يكتشف المسيح ويقبله ويعيشه ويعرفه ده اول عمود وتاني عمود انه يعلن هذا الحق للاخرين انه يحدث الاخرين عن المسيح اللي اكتشفه البرهان الحقيقي على اني قبلت المسيح فعلا في حياتي واتمتعت بيه هو اني اعلنه للاخرين مفيش اعلان في حياتي عن المسيح للاخرين يبقى انا لسه ما دقتش المسيح وما عرفتهوش ما دقتش المسيح وما عرفتهوش عدم توصيلنا للبشارة المفرحة للآخرين معناه إن إحنا لسه ما تراويناش من المسيح، ما اختبرناهوش. عشان كده ما تفتكروش إن إن أنا أكلم الآخرين وأحدث الآخرين عن ربنا دي شغلة الخدام ولا شغلة الكهنة ولا شغلة اللي بيشتغلوا في الكنيسة. لكن بالضرورة الأولى لكل إنسان ده محبة ربنا ولقى ربنا فعلا واكتشف صلاح ربنا ورحمة ربنا تلقائيا لازم يحدث الآخرين عن هذا الاكتشاف اللي اكتشفه لازم يعلن المسيح للآخرين عشان كده لما بيقول الضرورة موضوع علي ويل لي إن كنت لا أبشر التبشير ده مش شغلة الكارزين لكن شغلة كل واحد مسيحي ده المسيح انه يروح ويخبر الاخرين كم صنع بيه الرب ورحمني اوعوا نضحك على نفسينا ونقول ان احنا عايشين مع المسيح من غير ما يكون لينا دور فعال ان احنا نقدم المسيح للاخرين يبقى احنا واقفين على عمود واحد ولا يمكن على عمود واحد يكون في كيان روحي يبقى الكيان الروحي اللي متوهمين اللي احنا بنعيشه ده هينهار دي كان رغبتها في انها تشارك الاخرين وتعلن لهم عن المسيح وتوصل المسيح للاخرين الرغبه دي طغت على كل المشاعر اللي جواها وعلى كل المشاغل اللي كانت مشغوله بيها لدرجه انها نسيت الجره وتركت الجره اللي كانت واقفه عثره في طريقها رغبتنا في ان احنا نحدث الاخرين عن المسيح مهمه جدا وان هذه الرغبه ترتفع فوق ضعفنا وفوق مشاكلنا وفوق مشاغلنا إن كانت الجرة اتكلمنا عنها إنها ترمز إلى ذاتها فهي نسيت ذاتها في سبيل إنها تنشغل بالآخرين وتحدثهم عن المسيح. موضوع الخجل الخجل اللي كان مسيطر على حياتها على حياتها لدرجة إنها جاية ساعة القيلولة في عز الظهر تملى المية وجايه وخارجه من المدينه للبير البعيده اللي ميتها شحيحه عشان محدش يشوفها ومحدش ينظر لها انتصرت على الخجل ده وخرجت تقول لكل المدينه انسانا قال لي كل ما فعلت اللي انتوا عارفينه عني واللي مش عارفينه كمان خطيتها ما بقتش عائق تنكسف منه وتغطي عليه لكن رايحة تقول إن خطيتها رفعها السيد. تشهد له وتقول إنه قال كل حاجة، كل اللي عملته. الإنسان اللي أحس ببر المسيح ما بيتكسفش من حاجة، ما بيخجلش من ماضيه. لكن الإنسان اللي بيخجل هو الإنسان اللي لسه كاتم الخطية جواه. الانسان اللي لسه مخبي الخطيه جواه ومتمسك بيها عشان كده الخجل بياخده كستار للظلمه عشان يغطي ويستر على الغلط اللي موجود جواه الخطيه المحبوبه عايز يسترها عن عيون الاخرين عشان تظل دائمه معاه كل انسان يظل كاتما لخطاياه هو انسان يريد ان يحيا في الخطيه ويتلذذ بالخطيه طالما انه في خطاياه عايز تفضل خطاياه مستور عليها لكن الانسان اللي حس ببر المسيح وان المسيح برره ما بيخجلش لكن بيشهد انسان قال لي كل ما فعلت اللي تعرفوه عني واللي ما تعرفوهوش قال لي كل حاجه وكأن كلامها كان ذا تأثير عظيم جدا لأنها كانت بتتكلم نتيجة اختبار عشان كده خرجت كل المدينة إليها العجيبة إن المدينة كلها سمعت كلام المرأة السامرية وخرجت لتنظر المسيح دي المرأة السامرية دي اللي معروفة في المدينة أنها لم تصدق مع خمسة أزواج ما صدقتش في الوعد معاهم وما فتش العهد مع لو... مع ولا واحد منها معروف عنها انها خائنه وكاسره للعهد وكاذبه العجيبه ان الناس صدقت المراه دي اللي كانت في نظرهم يوما ما انسانه لا تفي بالعهود وغير صادقه صدقوها لانها تكلمت عن اختبار حقيقي وخرجت كل المدينه عشان تنظر للمسيح وكأنها تداركت الموقف الكلمة اللي قالها المسيح ليها اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا المسيح قال لها روحي وتعالي في إرسالية ففعلا سمعت كلمة المسيح قالت له خلي الجرة عندك أنا راجعة لك تاني سابت الجرة عند المسيح وراحت ذهبت للمدينة ورجعت ومعاها كل الناس للمسيح ما جابتش جوزها بس لكن جابت كل المدينة إلى المسيح اذهبي وادعي وتعالي إلى ها هنا فعلا نفذت الأمر اللي قاله لها المسيح وإن كان الوحي في الكتاب المقدس ويوحنا سطر لينا وكتب لينا لحد هذا الموقف انها راحت وجابت السامريين للمسيح لكن ايه اللي عملته بعد كده ما نعرفش عنه حاجه لكن الابديه هتحكي لنا عن مدى عظمه خدمه تلك المراه السامريه اللي كانت زي ما بيقولوا من سقط المتاع ولا كانت محتقره في اعين الكل يقول الكتاب في عدد 31 وفي أثناء ذلك لما كانت المرأة السامرية راحت تقول لأهل السامرة سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل وصلوا معاهم الأكل وقدموه قدام المسيح يا سيد كل بقالك فترة كبيرة ماشي وتعبان كل فبص لهم المسيح كده وقال لهم أنا ليا أكل أنتم ما تعرفوهوش فقالوا يمكن حد جاب له اكل يمكن المراه اللي كان واقف يتكلم معاها دي جابت له اكل وان كان في ذهنهم لما شافوا المراه واستعجبوا ليه واقف يتكلم معاها ما قدروش يسالوا ماذا تطلب تلك المراه او لماذا انت تتكلم معها ما قدروش يسالوا لكن راح لذهنهم ان المسيح قد يكون حد جاب له اكل لكن نشوف هنا ايضا على حسب اسلوب قديس يوحنا في الكتابه ان السيد المسيح بيتكلم كلام قد يبدو في مظهره انه جسدي لكن السيد المسيح باستمرار يعني وراءه مدلول روحي لكن الناس ما بتفهمش حتى التلاميذ اتكلم مع نيقوديموس عن الولادة الجديدة كل اللي راح لذهن نيديو- نيقوديموس ان الواحد يخش بطن امه ويتولد مرة تانية اتكلم مع المرأة السامرية عن المية كل ذهنها راح للمية اللي موجودة في البير المية المادية اتكلم مع التلاميذ عن الطعام راح ذهنهم للأكل البشري أو المادي ولكن كان بالسيد المسيح باستمرار يقصد من وراء كلامه المعنى الروحي فبين لهم كده فقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله كان المسيح عطشان للسامرية وعطشه للسامرية غطى على جوعه جوعه للطعام اللي جايبه التلاميذ علشان يقدموه ليه كان جوعه إلى طعام المشيئة الأبوية جوعه إنه كان يشتاق إنه يتمم مشيئة الآب طب وما هي مشيئة الآب التي يريد أن يتممها المسيح؟ إيه هي مشيئة الآب اللي المسيح عايز يتممها؟ خلاص كل نفس لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الكل إلى الحياة ده كان شغله الشاغل وهي دي مشيئة الآب ألا يهلك أحد وكان عمل المسيح باستمرار أنه عايز يتمم هذه المشيئة ونشوفه في الصلاة الشفاعية الأخيرة يقول له العمل الذي أعطيتني قد أكملته وعلى الصليب يصرخ قد أكمل جه المسيح مخصوص من أجل تنفيذ هذه المشيئة عشان كده تقدروا تقدروا بقى فرحة المسيح بتوبة تلك المرأة السامرية قد إيه إنها غطت على جوعه وعلى تعبه وعلى عطشه كم هو مبهج جدا لقلب المسيح ومفرح جدا لقلب المسيح ومريح جدا جدا لقلب المسيح توبة إنسان واحد قد إيه لو الإنسان فعلا بيتوب صح وبيتوب حقيقي بيسبب فرح عظيم لا ينطق به لشخص السيد المسيح وكأن المسيح كان بتجتاحه الرغبة الإلهية لخلاص كل نفس وهذه الرغبة لخلاص كل نفس كانت بتضغي على إعواز الجسد بتاعه بالرغم انه كان جسد بشري كامل يجوع ويعطش لكن اهتمامه بخلاص النفس البشريه كان يضغي على اهتمامات الجسد بتاعته حقيقه ده كان امر واقع لان لازم نعرف ان المسيح لما اخذ جسد وتجسد الجسد اللي اخذه ده اصلا معين لكي ما يكون ذبيحه لخلاص البشرية ما أخدش جسد علشان يشوف احتياجات الجسد وأعواذ الجسد يأكله ويشربه ويريحه لا ده أخذ الجسد أصلا عشان يسفكه كذبيحة من أجل خلاص كل نفس بشرية ما جاش عشان ياكل ويشرب ويقعد في وسطينا ينبسط ويستريح لكن جه عشان يقدم هذا الجسد ذبيحة مقدسة وأعد نفسه كذبيحة من يوم تجسده على الأرض ده لدرجة أن في رسالة بولس الرسول لأهل العبرانيين إصحاح عشرة يا ريت نقرأ هذا الجزء في عبرانيين عشرة عدد خمسة صفحة 363 لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوث يرفع خطايا لذلك عند دخوله إلى العالم عند دخول السيد المسيح إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر ثم قلت ها أنا ذا آجي في درج الكتاب مكتوب أن أفعل مشيئتك يا الله إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم قال ها أنا ذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة شوفوا خطورة المعنى وحلاوته ان في المزمور 40 اللي اقتبس منه بولس تلك العبارة بيقول ان ربنا ما بيفرحش بالحيوانات الكتيرة اللي بتتذبح لكن ايه اللي فرح قلب ربنا ان المسيح هيأت لي جسدا اخذ جسد طب والجسد ده يعمل ايه ان افعل مشيئتك يا الهي سررت ولما المسيح فعل مشيئة الاب يقول نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة عشان كده جسد المسيح كان معد كذبيحة وجه أصلا مش من أجل إنه ياكل ويشرب ويرتاح لكن جه من أجل إنه يبذل هذا الجسد عننا فبتقديس المشيئة تكمل عملية الفداء عشان كده أفرغ كل ما في جسده إلى آخر قطرة في بذله لهذا الجسد من أجل خلاص البشرية بتتميم مشيئة الله وعلى الصليب صرخ قد أكمل لأنه بذل كل ما في جسده كذبيعة عن الإنسان فالمسيح قال لهم لي طعام آخر ليا أكل تاني غير اللي في ذهنكم أن أفعل مشيئة الذي أرسلني هو ده أكلي هو ده شبعي هو ده فرحتي هو ده راحتي هو ده فرحتي نقدر نقول مع المسيح اللي احنا متحدين بيه نفس الوضع بدل ما كل نفس في أنانية بتدور على شباعها وراحتها وفرحها وسرورها بإرادتها الذاتية وبمزاجها الذاتي مين اللي يقول إن فرحتي وشبعي وأكلي وارتوائي هو إن أنا أنفذ مشيئة ربنا مش فرحتي إن أنا أخد عطية معينة أو أمتلك شيء ولا فسحتي ان انا اروح في مكان معين ايا كانت عظمه هذا المكان وايا كان جماله مش ده اللي يديني فرح ولا ده اللي يديني راحه ولا ده اللي يديني شبع لكن انا اعيش ربنا هو ده اللي يديني فرح حقيقي وفسحه حقيقيه وراحه حقيقيه وشبع وارتواء حقيقي ومتعة حقيقية كانت طاعة المسيح للآب هي أكله وشربه ومتعته وراحته وفسحته وكانت طاعة المسيح طاعة مطلقة وطاعة صادقة مش زي ما احنا بنعمل مع ربنا احنا في يوم طاعتنا لربنا تبقى ملتهبة وشديدة جدا وتاني يوم تبقى طاعة فاترة رافضة مش عايزين نطاوع ومش عايزين وبندور على مزاجنا طاعة متقلبة حسب المزاج الشخصي لكن المسيح كانت طاعته طاعة مطلقة صادقة ثابتة ما بتتغيرش بتغير المزاج الشخصي اهو يوم مبسوطين ويوم يعني مزاجنا جاي مع ربنا دينا بنصلي وبنصوم وبنخدم ويوم تاني ملناش مزاج ادينا بعاد جدا عن ربنا وعن كل التصرفات الروحيه كانت طاعة المسيح هي جوهر كيانه الهدف اللي جه من أجله أطاع حتى الموت موت الصليب كانت القوة الدافعة والمحركة لكل عمل بيعمله المسيح أن يتمم مشيئة الذي أرسله عشان كده نتعلم ان احنا لو عشنا فعلا إرادة الله وطوعنا ربنا فعلا وتممنا كل ما يرضيه يبقى احنا حصلنا على سر السلام لان لا يمكن ان يكون لنا سلام اذا كانت ارادتنا لا تتفق مع اراده الله تاني حاجه نحصل عليها نحصل على سعاده حقيقيه لانه لا يمكن ان تكون لنا سعاده حقيقيه اذا كانت ارادتنا تختلف عن اراده الله ثالث حاجه ياخدها الانسان لما ياخد السلام والسعاده قوه وانتصار قوة الإنسان في إنه بيعيش إرادة ربنا لكن آه عن ضعف الإنسان وعجزه وفشله لو إرادته ما اتفقتش مع إرادة الله ده اللي جه المسيح وتممه وصنعه من أجلنا في عدد 35 يبص لهم كده وعلى رأي أحد الآباء بيقول تأمل لطيف ان لما التلاميذ جايبين الاكل يعني وبيقدموه للسيد وعايزين يعني يثيروا شهيته انه ياكل فاحد الاباء بيقول يعني زي ما يكون جايبين لربنا طعميه كده وبيقدموها له وبعدين بيقول له كل ده احنا كمان معانا مخلل ده احنا كمان معانا سلطه عشان يعني يحركوا الشهيه جواه لكن كان هو ليه نظره معينه ان شبعه وارتواءه في إتمام مشيئة الآب الذي أرسله بص للتلاميذ وقال لهم أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد ابيضت للحصاد ولو تتخيلوا المنظر السامريين بملابسهم التقليديه كانوا بيلبسوا نوع من الكتان الابيض وتوارد الجموع ورا بعضيها على حسب الصياح بتاع المرأة السامرية تعالوا انظروا إنسانا قال لي ما فعلت وكلهم خارجين بملابسهم البيضة رايحين متجهين ناحية المسيح ومنظر الأبيض كده مغطي التل أو المكان اللي كان قاعد عليه المسيح والمسيح شايفهم ويقول لهم الحقول قد بيضت للحصاد الناس جاهزة روحيا ومستعدة روحيا لكيما تأتي للملكوت لكن منظر الناس المتجهة ناحية الحصاد يخلينا نربط ربط كبير جدا ما بين أحداث الصليب وما بين موقف المسيح في تلك القرية قرية السامرة قرية سوخار من أول ما شفنا إن العبارة اللي بيقولها وكان لابد أن يجتاز السامرة كلمة لابد يعني ضرورة حتمية ينبغي والضرورة والحتمية دي تنبغي أيضا بارتباطها بالصليب عشان كده كان يستخدم نفس التعبير ينبغي أن ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم وإيه ويصلب ينبغي ضرورة حتمية للخلاص اللي بيقدمه المسيح سواء لليهود وسواء للسامريين نشوف تعبه من كتر مشيه رمز للتعب اللي جازه في جسيماني وحمله للصليب لدرجة انه يقع ثلاث مرات كان في نفس الساعة السادسة الساعة اللي رفع فيها على خشبة الصليب اتقابل مع المرأة السامرية وكان سر خلاص السامرة كلها في الساعة السادسة كان نفس الكلمة أعطني لأشرب اللي قالها ليها صرخ بيها على خشبة الصليب أنا عطشان وزي ما التلاميذ تركوه وحده مع المرأة السامرية ساعة الخلاص أيضا على الصليب ترك وحده زي ما أعلن وقال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني صرخ على خشبة الصليب وقال قد أكمل أكملت مشيئة الذي أرسلني زي ما قال للمرأة السامرية الماء الذي أعطيه أنا لما طعنت الحربة الحربة في جنبه خرج منه إيه؟ دم وماء لم يعطي فقط ماء ولكن أعطى دم وماء بيقول للتلاميذ الحقول قد بيضف للحصاد وربط صلبه بموضوع حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير آدي الحصاد الكثير لما حبة الحنطة المسيح وقعت في الصليب وماتت جابت ثمر كثير لما زرع البذرة في قلب السامرية جابت ثمر كتير انظروا الحقول قد ابيضت للحصاد اعلن للسامريه انا هو الذي اكلمك انا هو وفي محاكماته امام بيلاطس ورئيس الكهنه كان يقول انت تقول اني انا هو وبعدين بنشوف في الاخر خالص نظره السامريين للمسيح لما بيصرخوا ويقولوا هذا هو بالحقيقة مخلص العالم والسامريين دول كانوا ناس أمميين نفس الكلمة اللي نطق بيها قائد المئة الأممي اللي كان واقف تحت الصليب حقا كان هذا ابن الله فبنشوف مقابلة مبدعة جدا ما بين أحداث السامرة وما بين صليب المسيح ده الأعجب من كده ان على الصليب المسيح نطق بسبع كلمات ووجهت اليه سبع كلمات ودرسناهم قبل كده سبع كلمات اللي قالها المسيح واللي اتقالت له على خشبة الصليب أيضا مع المرأة السامرية المسيح نطق بسبع كلمات لا أكتر ولا أقل وكأن ده هو كمال الكلام تعالوا عدوهم معايا أول كلمة قالها المسيح أعطني لأشرب فردت عليه كيف تطلب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية وده بيقابلها في الصليب على طول على طول الاستهزاء اللي كانوا بيقولوه للمسيح إن كنت ابن الله تاني كلمة قالها لو كنت تعلمين عطية الله فردت عليه ألعلك أعظم من أبينا يعقوب ما كانتش فاهماه زي الناس اللي ما كانوش فاهمين الصليب وقالوا له انزل من على الصليب لأنهم مش فاهمين الصليب ثالث كلمة قالها المسيح من يشرب من هذا الماء يعطش فردت عليه وقالت له اعطني هذا الماء بالضبط يقابلها الكلمة اللي قالها اللص اليمين اذكرني يا رب اعطني يا رب رابع كلمة المسيح قالها اذهبي وادعي زوجك فردت عليه ليس لي زوج خامس كلمة قالها هذا قلتي بالصدق فردت عليه وقالت له أرى أنك نبي سادس كلمة قالها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وردت عليه أنا أعلم أن مسيا يأتي سبع كلمة المسيح قالها أنا هو الذي يكلمك فكان ردها إنسان قال لي كل ما فعلت بيوجه لها سبع كلمات السيد المسيح زي ما نطق بسبع كلمات البشرية على خشبة الصليب لكن هو ده مخلص العالم مخلص العالم اللي ما بيقتصرش على جنس دون جنس على طائفة دون أخرى لكن كل العالم مسيح العالم كله اللي أعلن على خشبة الصليب إن كان في حديثه مع المرأة ورانا إن كل المقتنيات اللي بتلح على الجسد الجسد عايز عايز عايز وكل المحاولات اللي بيبذلها الجسد لطلبها في طلب الحاجات اللي عايزها والرغبات اللي عايزها بيورينا ان المسيح ان ده لا يمكن يدي شبع او سرور حقيقي حتى بالرغم من محاولاته حتى لو اخذ الحاجات اللي بتلح عليه كل من يشرب من هذا الماء يعطش يزداد ظمأه إلهنا مش عايز يحرمنا من إلحاحات الجسد أو طلبات الجسد مش عايز يجردنا منها لأنه ما حقرش من الينابيع الأرضية اللي بتدي ماء لشرب الأرض لكن في واقع الأمر هو عايز يدينا ما هو أجمل منها ما هو أفضل منها ما هو أبقى منها كل اللي في الارض ده بيدوم ما بيدومش بينتهي بيدبل لكن هو عايز يوصلنا للحقيقه الثابته اللي ما بتتغيرش ابدا